الحبيب للفايز والقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هدايا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم النبي بنخ- بنشوف الهدايا الجميلة اللي قدمها الواحد من الصحابة واحنا الحمد لله ربنا كرمنا هدايا النبي وصلنا على طول من خلال سنته من خلال سيرته العطرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعالوا النهاردة كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف هدية النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هتكون لمين من الصحابة الله هدية غالية قوي مش هدية واحدة كذا هدية ولكن الحقيقة النهاردة برضه هدية مميزة قوي عايز أقول لحضرتك حاجة صاحب الهدية الليلة دي ما كانش أسد فحسب بل كان أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش شهيد وبس بل كان سيد الشهداء يوم القيامة أكيد حضراتكم عرفت هو مين هو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه حقيقة أول هدية إن النبي سماه أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح إن حمزة كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين ويقول أنا أسد الله هذه الكلمة ليست من عنده هو لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بيفتخر بهذه الهدية وهذه المنحة العظيمة التي جاءته من عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أصلا من عند الرب العلي سبحانه وتعالى فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بهذه المنحة وهذه الهدية تخيل لو أنت مكان سيدنا حمزة وماشي كده في الدنيا والناس كلها عارفة أنك أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدية الثانية أن النبي قال عنه أنه سيد الشهداء فقال كما عند الحاكم بسند صحيح حمزة سيد الشهداء يوم القيامة طيب مجرد أن واحد يكون شهيد ليه طبعا مميزات وليه آه، ثمرات عظيمة جدا يفوز بها فما ظنك بسيد الشهداء أفضل شهيد يأتي يوم القيامة يعني الشهداء كثير والشهداء ليسوا فقط شهداء الحرب فالمبطون شهيد وال- والحريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والغريق شهيد إلى غير ذلك وأنواع الشهداء كثيرة جدا أوردتها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة فالشهداء كثير لكن أفضل الشهداء من يقاتل ويقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فمجرد أن واحد يكون شهيد والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة الله أكبر ده مين؟ ده واحد من الشهداء واحد عادي جدا من الشهداء يعني من من من جملة الشهداء اللي موجودين في الدنيا فتخيل بقى إن كان ده واحد من الشهداء فما ظنك بسيد الشهداء الذي يأتي يوم القيامة هو أفضل شهيد على وجه الأرض سيد الشهداء حمزة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل أنزل قرآنا في حمزة ابن عبد المطلب آه، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا ذر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فبيخبر بقى الصحابة بيقول لهم كان أبو ذر كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعقبة وصاحبيه حين برزوا للمبارزة في يوم بدر اللي هي الآية إيه هذان خصمان اختصموا في ربهم عارفين حضراتكم الغزوات بالذات قبل ما تبدأ الغزوة في بروتوكول معين كده بيعملوه قبل الغزوة مباشرة ودي بتؤثر جدا على الروح المعنوية للجيش اللي بيقاتل أول حاجة بيعملوها واحد يطلع من هنا واحد يطلع من هنا ويبارزه أو واحد يطلع لوحده ويقول من يبارزني فيعرض نفسه للمبارزة فواحد تاني يطلع من الجيش التاني يقول له أنا أبرزك فيبارزه فمثلا في واحد يقتل يقتل التاني فاللي قتل يقول في حد تاني عايز يبارزني أنا واقف وهو موجود فيخش واحد تاني يبارزه لحد ما هو يكتفي بالمبارزة خد بالك ويبتدي بقى نفير الحرب ويبتدي الجيشين يلتحموا ويبدأ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فلما بدأوا قبل غزوة بدر مباشرة دعي للمبارزة فخرج ثلاثة من المشركين وثلاثة من المسلمين خرج الأول الثلاثة من المشركين ودعوهم ل- إلى ال- يعني إلى الجهاد فخرج ثلاثة من شباب المسلمين والثلاثة بتوع المشركين قالوا لا عايزين سادة القوم مش عايزين شوية ولاد صغيرين كده عايزين لا حد أقوياء فخرج ثلاثة من آه، كبار الصحابة وكان على رأسهم حمزة بن عبد المطلب وحصل ما بينهم مبارزة فنزل فيهم قول المولى عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم يبقى أنزل الله عز وجل في حمزة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة المنحة والهدية الرابعة ان بعد استشهاد حمزة اللي هو سيد الشهداء يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ان روح حمزة ابن عبد المطلب في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة الله أكبر عايزين الدليل يا شيخ محمود خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أو عندما أو لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر الله أكبر يعني شهداء غزوة أحد ودول كانوا سبعين شهيد رضي الله عنهم وأرضاهم فالسبعين اللي استشهدوا في غزوة أحد الله عز وجل أكرمهم إن كل شهيد أخذه طير خضر وجعله طبعا هتقولي طب أخذه إزاي هم مش اتدفنوا أيوة اتدفنوا الجسد ده بيتدفن لكن في أمر تاني بيحدث وأمور الغيبيات بتاعة الآخرة دي أمور حاجة تانية خالص حضرتك بتفتح قبر القبر ده مدفون فيه اتنين واحد منهم قد يكون من أهل الجنة والتاني ممكن يكون من أهل النار والقبر أنت ما انتش شايف حاجة غير إن اتنين مدفونين ومكفنين محطوط عليهم الكفن مع ان دوت لابس اللي هو من اهل الجنه لابس ثياب من الجنه ومفروش له القبر من الجنه والقبر كمد البصر ومفتوح له باب الى الجنه وجالس معاه جالسه الصالح وقاعد في هيئه جميله ومتعطر بعطر الجنه وانت ما انتش شايف والتاني اللي جنبه عياذا بالله لابس ثياب من النار ومفروش له فراش من النار والقبر كله مولع عليه نار ومفتوح له باب الى النار وجالس قدامه جالسه السيء الى يوم القيامه وانت لا ترى ذلك فكل هذه أمور من الغيبيات التي لا نعرفها إلا من خلال نص صحيح صريح من القرآن ومن السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بأن هم لما استشهدوا السبعين واحد في غزوة أحد قال جعل الله أرواحهم طب اللفظ واضح اهو النبي دفن أجسادهم لكن أرواحهم في أجواف الطير خدت بال حضرتك الموضوع عامل ازاي الجسد دفن والروح فين في جوف آه، طير خضر ترد أنهار الجنة الله وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى يا بختهم معلقة في عرش الرحمن أو في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الجهاد ولا يزهدوا فيه فقال جل وعلا أنا أبلغهم عنكم فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله أكبر يبقى كانت الهدية رقم أربعة لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر ان هو واحد من ضمن شهداء احد وهو سيد الشهداء ان روحه في جوف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل بعد ما تشرب وتاكل وترجع بقى كده ايه خد بالك عايزه بقى ت- تقعد كده و- و- وتستمتع كده وتاوي الى قناديل معلقه في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى الهدية رقم خمسة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن إن حمزة بن عبد المطلب غسلته ملائكة الرحمن بعدما نال الشهادة الله أكبر قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرى ما لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل على صورته الملائكية ولا يوجد إنسان في الدنيا يقدر يشوف الملائكة لكن كانوا بيشوف أحيانا جبريل في صورته البشرية حينما ينزل في صورة هذا الصحابي الجليل اللي هو دحية الكلبي كما في حديث ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان كان آه، ساعتها كان في الوقت دوت كان جاء آه، جبريل في صورة دحية الكلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب اللي هو غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة أيضا في غزوة أحد تعالوا بقى نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب دي هدية من الحبيب للفان نفسي أفوز معاهم وأكون ويا الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين شفنا قد إيه الهدايا العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب طيب تعالوا نسأل السؤال اللي بنسأله في كل حلقة يا ترى حمزة بن عبد المطلب ايه اللي قدمه لخدمة هذا الدين العظيم رغم ان هو ما قعدش فترة كبيرة لو تفتكروا يعني هو مجرد ما اسلم قعد فترة معينة لكن سبحان الله يذوب جاهد في غزوة بدر وغزوة احد استشهد رضي الله عنه وارضاه فحمزة بن عبد المطلب ماذا قدم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى رقم واحد أسلم حمزة في يوم دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم دوت كان النبي معدي وقدامه أبو جهل أبو جهل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب لا يخطر على قلب بشر وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد على إساءة هؤلاء الناس بالعكس كان يسيء وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ودي أخلاق المسلم وخصوصا لو كان داعية أنه لا يبادر الناس بإساءتهم لأن في النهاية إن أساء الناس إلينا خلاص نجتنب إساءتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الدنيا كلها لا يكن أحدكم إمعا إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا أساء إليهم لا مش الموضوع كده ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا اجتنب إساءتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أساء إليه أبو جهل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولكن لما عاد حمزة بن عبد المطلب من رحلة الصيد اللي كان فيها فواحدة جارية كده أخبرته أن أبا جهل أساء إلى ابن أخيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فذهب حمزة وضرب أبا جهل ضربا منكرا حتى نزفت رأسه بالدماء وقام أبو جهل حب أن هم ينتقموا فأبو جهل قال دعوه فوالله لقد يعني أسأت إلى ابن أخيه أسابة يعني إساءة منكرة وسابوه في اللحظة ديت كان حمزة بن عبد المطلب قالها حمية لكن ربنا ألقى الإيمان في قلبي وألقى الإسلام في قلبي قال له أتسبه وأنا على ديني مع إن كان حمزة كان لسه ما أسلمش بيقول لأبو جهل أتسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا على ديني وراح ضارب أبا جهل وهو راجع بسبب انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب دفاعه عن النبي الله ألقى حب الإسلام في قلب حمزة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم رقم اثنين هاجر حمزة وترك وطنه وترك أهله وأحبابه و- وترك ذكرياته كلها كلها ليكون آه، في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الهجرة يا جماعة مسألة خطيرة جدا لا تستهن بالهجرة موضوع الهجرة أن أنا أترك داري ووطني وأهلي وناسي وذكرياتي وأروح مكان تاني المولى عز وجل قرن بين الهجرة وترك الديار وبين القتل قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله فقارن بين القتل وبين الخروج من الديار أحيانا واحد يقول لك اقتلني وما تخرجنيش من داري اقتلني وما تطلعنيش من بلدي فعلا إن حب الوطن متأصل في قلب أي إنسان في الدنيا رقم ثلاثة من الأشياء التي قدمها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين أنه كان أميرا على أول سرية يخرج فيها المسلمون للقاء العدو وهي كانت اسمها سرية سيف البحر أول سرية في الإسلام سرية سيف البحر كان على رأسها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه فانتصروا وغنموا غنائم كثيرة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما رضي الله عنه وأرضاه رقم أربعة إن حمزة بن عبد المطلب شارك في غزوة بدر وكان أول من قتل ش- و- قتيلا من المشركين في غزوة بدر يعني قبل الغزوة ما تبدأ كان هو حمزة ابن عبد المطلب أتى من أتى الواحد اسمه الأسود ابن عبد الأسود المخزومي الراجل ده كان فيه شراسة كده وسوء خلق كان يعني عنده همجيا فمعروف ان كان النبي عليه السلام كان عاملين حوض كده بيشربوا منه فاراد هذا الرجل ان يدخل في ذلك الحوض وان يشرب منه غصب عن المسلمين فاراد حمزه ان يمنعه فالرجل دخل يعني يقاتل حمزه فحمزه راح ضربه ضربه كده في رجليه فوقعته فالرجل مع ان رجليه انكسرت من ضربه السيف في رجليه اصر على انه يزحف لازم يدخل الحوض فلما دخل الحوض نزل عليه حمزه فقتله فكان اول مقتول في غزوة بدر كان على يد حمزة ابن عبد المطلب رقم خمسة زي ما قلت لحضراتكم كان من المبارزين الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة قبل غزوة بدر ده قبل ما تبدأ غزوة بدر هو قتل الأسود ابن عبد الأسود المخزومي ولما قتلوا مباشرة بدأت المبارزة خرج ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين فحمزة بن عبد المطلب قتل شيبة ابن ربيعة مبارزة الله يبقى قتل اثنين ومن المعلوم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا الله أكبر حينما يقتل مسلم في جهاد في سبيل الله مش يجي بقى كده وهو قاعد كده تطقف دماغه يروح يقتل واحد مش مسلم لا طبعا لا يجوز هذا انا بتكلم لو اعلنت الحرب بين دوله اسلاميه وبين دوله كافره فالمسلم قتل واحد كافر فدي بشرى ليه انه لا يجتمع كافر وقاتله في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم من النار رقم ستة ان حمزه بن عبد المطلب من كتر حميته في الجهاد في سبيل الله خد بالك الواحد لما يخش يجاهد وانت لما تنظر بقى للاثار اللي موجوده في التاريخ الاسلامي يجيب لك مثلا صوره السيف بتاع سيدنا خالد بن الوليد او السيف بتاع سيدنا حمزه بن عبد المطلب تشوف السيف السيف ما شاء الله ممكن يوصل لحد كتفك سيف ضخم جدا يعني عشان تشيله حضرتك بايديك الاثنين هتشيله بالعافيه تخيل وانت بتشيل السيف لان هم كانوا ما شاء الله كانوا اقوياء فلما تشيل السيف بايديك الاثنين سيف واحد فتخيل حمزة بن عبد المطلب وهو بيقاتل بسيفين ماسك سيف والأصل إن أنت بتقاتل وأنت برضه في نفس الوقت حريص على نفسك إن أنت ما تموتش بسهولة كده فبتقاتل بالسيف والإيد التانية ماسك بها درع حمزة ما كانش بيعمل كده رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل بالسيف في إيديه اليمين والسيف في إيديه الشمال فما كانش معاه لا درع هنا ولا درع هنا داخل بيقاتل بالسيفين وهو يقول أنا أسد الله أنا أسد الله ويدخل ويقاتل حتى استشهد وقتل غدرا على يد وحشي الذي أسلم بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة وأراد أن يكفر عن هذه الجريمة الكبيرة فكان من المشاركين في قتل مسيلمة الكذاب فقال وحشي قتلت خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني بيقول كده يعني وقترت شر الناس اللي هو مين اللي هو مسيلمة الكذاب فإذا فيعني كان حمزة ابن عبد المطلب لحد آخر لحظة في حياته بيقاتل ويجاهد ويدافع عن الإسلام وعن المسلمين وعن أصحابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل بسيفين ويقول أنا أسد الله وأنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف شهادة واحد من العشرة المبشرين بالجنة وهو يتكلم عن حمزة ابن عبد المطلب الحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف في يوم من الايام يا جماعه عبد الرحمن بن عوف كان صائما فطلب من اهله يحطوا له الافطار بتاعه فلما حطوا الافطار نظر اليه وبكى وقال قتل اخي مصعب بن عمير وهو خير مني فلما مات اردنا ان نضع عليه يعني النمره اللي كانت عليه القماشه اللي كانت عليه فاذا وضعناها على راسي بدت رجلاه واذا وضعناها على رجليه بدا راسه فبكى عبد الرحمن بن عوف ثم ذكر وقال وقتل أخي حمزة وهو خير مني شوف عدم تزكية النفس مع إن عبد الرحمن بن عوف يا جماعة ده من السابقين الإسلام ومن العشر المبشرين بالجنة بيقول وقتل أخي حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا ثم بكى بكاء مريرا وترك الطعام بعد هذه الشهادة العظيمة لحمزة بن عبد المطلب من رجل من العشرة المبشرين بالجنة والحقيقة كان في كرامة عجيبة جدا وجميلة جدا حدثت لحمزة بن عبد المطلب بعد وفاته بفترة طويلة جدا تعدت 30 سنة أيام معاوية بن أبي سفيان لما كان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وعن أبيه فأراد أن يجري عينا العين التي بأحد ف كتبوا إليه قالوا له لا نستطيع أن نجري تلك العين إلا على قبور الشهداء قال خلاص انبشوا القبور وطلعوهم وادفنوهم في مكان تاني قال فنبشت القبور طبعا يجوز نبش القبر في حالة معينة ألا وهي المصلحة كأن يكون مثلا هذا الطريق سيكون طريقا للمسلمين لتيسير السير في هذا المكان فتنقل القبور إلى مكان آخر وينبش ما في القبر ويوصل كده بشيء من من السلامة أو أن يكون القبر نفسه حصل فيه أذى كان يكون ضربت في مثلا المياه الجوفية أو غير ذلك فينقل القبر احتراما لهذا لذلك الميت فقال لهم انبشوا القبور وانكرهم إلى مكان آخر قال فنبشوا القبور فوجدوا حمزة بن عبد المطلب هو كثير من الصحابة كما هم كأنهم دفنوا الآن وكان حمزة بن عبد المطلب كان يده على الجرح الذي ينزف منه يوم أن قتل في غزوة أحد فوزاحوا يده عن الجرح فنزفت دماؤه الشريفة بعد 39 سنة شوفوا كرامة عجيبة جدا نزفت دماؤه الشريفة فوضعوا يده على الجرح مرة أخرى فسكنت الدماء وامتنعت عن النزيف مرة أخرى ودي كانت صورة أو صور عجيبة أوي أوي من الهدايا الجميلة التي فاز بها حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي كده لما ربنا يجمعنا بيه في الجنة ونشوفه يحكي لنا قصة استشهاده وقصة القناديل المعلقة في الجنة والخير الكبير اللي شافه يا ترى حضرتك ناوي تقدم ايه وحضرتك ناوي ناوية تقدمي ايه عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نايم شفت نور هلا